ايه الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين عشان تبقوا عارفين ان اشتغل عشان تاخد دي لغة مين ها الاجير كل اجير كل موظف كل عامل كل واحد بيشتغل يشتغل عشان ياخد لكن خد عشان تشتغل دي, دي, دي لغة ايه لغة البنين البنين تبص تلاقي الاب يجي اول الشهر يجي ابنه خد يا ابني فلوس مش اخر الشهر خد يا ابني فلوس ايه عشان تصرف عشان تتعلم عشان تعمل اشمعنى ما دي لغة البنو الاب يدي عشان يعمل لكن الثاني اعمل عشان ايه عشان تاخد ادي الفرق بين الاثنين لما نيجي نقول ايه الفرق بين الناموس والنعمه الناموس اعمل عشان تاخد وللاسف ما فيش حد يقدر يعمل الجميع ايه زغوا فسدوا عشان كده ما فيش حد ايه هياخد لكن النعمه خد اشبع عشان هتمشي اجلس عشان هتسلك اللي بيوضح الحته دي رساله افسس كلها رساله افسس تنقسم قسمين القسم الاولاني بيتكلم عن الدهون اللي اداهولنا ربنا يقول لك اجلسنا معه اقامنا معه واخدين بالكم بعد ما بيقول ايه اجلسنا واقمنا وقال لنا اللي لينا في المسيح ابتدى يقول اجلسنا معه اقمنا معه ابتدى يدينا اللي لينا في المسيح بعد ما ادانا اللي لينا في المسيح يبتدي بقى من اول الاصحاح الرابع بص يقول لك ايه بعد ما خدت يقول لك بقى مش خدت مش ادالك كل حاجة اه تعالى بقى شوف اللي عليك اسألكم انا الاسيس رب ان تسلكوا بحسب ايه الدعوة التي دعيتم اليه مش اسلك عشان توصل لا انا وصلتك عشان تسلك انا وصلتك عشان كده بيبدأ بالبوس المبروم يبدأ اللي عمله يسوع ده تحول لحسابك وما دام اتحول لحسابك يبقى انت بمجرد ما تتولد الولاده الثانيه بقيت انسان ايه؟ سماوي. وما دام بقيت انسان سماوي يبقى المفروض سلوكك كله يكون ايه؟ سماوي. مش بتسلك سلوك يوصلك للسماء، لا اقول لك باي باي، لا هتروح ولا هتشوفها بعينك. لكن ده انت ابن السماء. وما دام ابن السماء يبقى في المسيح يسوع تظهر سلوكك السماوي. على طول كده على طول الوحي يبان فهنا يبدأ يقول لك عشر سكر خمسة وخمسة خمسة يغطوا القدس وخمسة يغطوا قدس الأقداس لما بيجي على الشقق يقول إيه عنهم طول الشقة الواحدة خلوا بالكم 28 ذراع وعرضها أربع أذرع اشمعنى قال لك اصل لو مسكت الشقه الواحده وقطعتها مربعات المفروض بيجاوبنا فيها انت اربع مربعات تدينا كم مربع؟ سبعه 28 على أربعة فيها سبعة يعني سبع مربعات أربعة في أربعة يعني رباعية كاملة عشان كده يقول لما يقول لك عرضها أربعة طولها 28 يعني عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن الغطاء كلمة مربع يعني إيه؟ يعني ممكن يعني متوازن يعني كامل بحكمة وبحكمة ربنا غطانا رقم سبعة ده رقم ايه الكمال كمال من كل الجهات الأربعة لأنه هكذا أحب الله ايه العالم حب العالم حب الله مش موجه للمؤمنين بس ده موجه لكل العالم والدليل على ان حبه موجه لاشر الاشرار ان بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا لو حبه واقف عند حد معين لو قال لك ربنا احب الناس نص نص لكن الوحشين خالص رموا بيتهم لا لا حبه موجه للكل حتى بعد ما باعوا يهوذا حتى بعد ما باعوا حتى بعد ما جه وتمم خطيته وسلم كانت الكلمات اللي بينطق اليها لماذا اتيت يا صاحبي ما زلت صاحبي لو يهوذا طلع من عنده وقال لا ما دام قال لي يا صاحبي يبقى لسه ان هو حافظ على الصحوبيه هنتظر لغاية ما يقوم كان زمانه بقى من الرتب بالقاع غلطته زي غلطة بطرس بل بالعكس ممكن تكون غلطة بطرس ايه أسمع لأنه شتم جدة لكن ده بقى صحيح لكن بطريقة مؤدبة عشان راح شنق نفسه رفض حتى الصحوبية رفض حتى الصحوبية رفض العالم كله عشان كده هنا يقول لك 28 الشقة الواحدة قياسا احنا عارفين ان ال ال الالواح اللي هنشرحها بعد كده اللوح ارتفاعه ارتفاع اللوح 10 ارتفاع اللوح 10 العرض بتاع الخيمة كام 10 يبقى لما نيجي نغطي الخيمة محتاجين كام عشرة وعشرة وعشرة معايا ولا لا يعني الحيطة دي ارتفاعها عشرة دراع والحيطة دي ارتفاعها عشرة دراع والسطح كله عشرة دراع يبقى لما نيجي نغطي كده من هنا لهنا محتاجين كام 30 دراع لكن دي الشقة كام 28 يعني لما نيجي نغطي هتبقى مرفوعة دراع من هنا ومرفوعة دراع من هنا طب ليه قال لك عشان الشقة نمرة اتنين اللي هنشرحها بعد كده هتبقى 30 دراع فتبقى نازلة ايه هتتحط فوقيها هتبقى مغطياها عايز يقول ايه عايز يقول ان الاسمنجون الشخص السماوي الشخص البار الشخص الملك اللي مات من اجلك مش ممكن هتشوفه من بره ابدا ولا تشوف صفصفه منه ما يشوفوش غير اللي من جوه لان شعر المعدة مغطي ذراع من هنا وذراع من هنا واحنا بنقرا هتشوفوا تكتشفوه مش ممكن تقدر تختبر يسوع من بره ابدا ما تتعبش نفسك كل اللي عايشين المسيح من بره عايشين مع شعر المعزه وجلود السقط عشان كده حياتهم الايمانيه مكلكعه لما تيجي للشباب وتقول له تعالى ربنا يقول لك يا عم خليني اشبع بعمري هتيجي تقول لي تعالى ربنا بلاش يمين بلاش شمال لا مروح الكنيسه ولا مروح القداس ولا روح حفلة ولا مسرحية ولا حاجة كده تفرهد تفرهد عن الإنسان وتفرحه ما تعرفش الجمال ده كله سمعت في شريط من الشرايط أبونا رفائيل كان بيحكي بيقول ساعة ما عملوا وضع حجر الأساس بتاع الكاتدرائية بتاعت مرمرقس وبعدين البابا كرولس كان جايب له هيلاسيلاسي بدلة فرفض يلبسها ركنها على جنب كل ما يجي يقولوا له سيدنا يا سيدنا نلبس البرنس ازاي يقول لهم كمان شويه شويه بعد ما عملوا الحفله حضرها جمال عبد الناصر وحضرها هيلا سلاسي وكانت حفله تاريخيه وهم راجعين فبيسال ابونا رفائيل بيساله بيقول له يا سيدنا ما رضيتش تلبس السيه البدله اللي جابها لك الراجل حتى كنا ايه نوع من المشاركه والتعبير فبيقول ما ردش عليا وقال له ايه قال له يا ابني عايز اسالك سؤال قال له قال له ايه رايك في الحفله فقلت قال له كويس قال له ايه رايك في وجود الرئيس جمال عبد الناصر قال له كان ممتاز وهيلا سلاسي قال له رفع راسنا والناس قال له الناس كانت مبسوطه قال له كل ده يا ابني ما يسواش يوم من ايام الطاحونه كل ده ما يسواش يوم من ايام الطاحونه مجد الطاحونه دي حاجه ثانيه اصل مجد يسوع مهما وعظنا ومهما اتكلمنا احنا بنتكلم من جلود السخن ومن شعر المعزة لكن لازم انت تدخل جوه جوه الركب الساجدة كيف السماوي كيف البار وشايف ايه وانت ساجد جوه شايف مغطيك من كل ناحية بر المسيح مغطيك ملكوت المسيح مغطيك تبص للسماوي تلاقي حواليك تبقى انت بقيت ايه سماوي شوف ما دام غطاك السماوي يبقى بقيت انت ايه سماوي عشان كده بولس يقول لك سيرتنا هي فين في السماويات سيرتنا يعني جنسيتنا جنسية سماوية عشان كده يقول لك اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح ايه جالس انت لما بتيجي تبدا تصلي بتقول له ابانا الذي فين ما ممكن تقول في السماوات والارض ينفع ولا ما ينفعش ينفع لو قلت أبانا الذي في السماوات والأرض يعني مالك كل لكن هو ليه بيقول قول أبانا الذي في السماوات بيقول لك طالبه في الحتة اللي انت رايحها مكانك هناك بتطلبه هناك في البيت اللي انت رايحه اللي بيعد ليك طبعا أنا لما يكون لي واحد أخويا مثلا أو أبويا أخويا الكبير ولا أبويا وراح بيعد لنا فيلا في حته معينه وبيوضب فيها بيقول انا رايح اوضب الفيلا عشان اجي اخدكم واحتاجته الفيلا دي بيعملها لنا فين؟ في مدينه نصر لما احب اكلم اتصل بيك فين؟ في مدينه نصر اشمعنى ضرب التليفون على مدينه نصر اصل ابويا هناك بيعد لي المكان ليه بتقول ابانا الذي في السماوات اصل هناك هو هناك مراعي السماء والارض ده موضوع تاني ضابط الكل ده موضوع تاني لكن انا بتكلم على الخط دي تبص للاسمنجون مغطيك من كل حاجه سماوي تبص للارجوان مغطيك من كل حاجه انت ايه ملك ابن ملك ملك ابن ملك عشان كده هو اسمه ايه اسمه ملك الملوك يعني احنا ملوك وهو ملكنا ملك الملوك من يغمس فسأعطيه أن يجلس معي فيه في عرشي جعلنا والله أبينا ملوك وإيه وكهنة مين اللي كان بياكل خبز التقدمة بتاع مائدة خبز الوجوه احنا بنشرح مين الكهنة حد كان تاني غير الكهنة اه واحدة داود الملك يبقى ملك كلب وكهنة كلب احنا كلنا بنتناول جسد الرب ودمه يبقى اذا احنا كلنا ملوك وكهنه لله ابيه بمعنى عام بمعنى عام لو حد فينا مش كاهن يبقى ما يستاهلش يتناول لان خبز التقدمه ده التقدمه مش الجسد والدم كمان خبز التقدمه لا ياكله غير الكاهن عشان كده احنا ملوك وكهنه ملوك وكهنه فليكن لنا المسيح برنا البوس المبروم طب ولما تلاقي القرمز بقى موجود الموت برضه تقول مع المسيح صلبت دفنت يبقى اذا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا لما يحيا فيا المسيح يبان بر المسيحيه يبان بر المسيح فيا لو العجيب يقول له ايه يسبق خمسه من هنا وخمسه لوحديهم يعني ايه يعني غطاء السماويات لوحده وغطاء الارضيات لوحده قال له بس تعمل عراوي في الطرف بتوع الخمسه دول وتعمل عراوي في الطرف بتوع الخمسه دول عارفين طبعا انتوا العروه العروه اللي هي ايه فاتحه خمسين عروة وخمسين عروة يبقى كم عروة خمسين مقابل ايه بعض قال له وتعمل شظاظ من ذهب ايه الشظاظ الشظاظ عارفين اللي بي... القمصان اللي بيلبسوها ويحطوا فيها دبوس هذا اسمه شظاظ الدبوس لما بيركب بيبقوا بيركب في عروتين قصاد بعض صح فبيقول له تجيب شظاظ ذهب وتوصل الاثنين توصل القدس بقدس الاقدام شظاظ ذهب اه يبقى يربطهم بكم شظاظ ذهب خمسين يعني ايه يعني في يوم الخمسين هيصلح السمائيين مع الارضيين ويجعل الاثنين واحدا بخطية البشرية بخطية البشرية يا أحبائي لما تجمعوا هذه اجتماع لما تجمعوا اجتمعوا عشان يعملوا برج فربنا قال ننزل هاك ونعمل ايه ونبلبل ألسنتهم فرقوا اتفرقوا بقى كل واحد جنسية ولغة وجنس يختلف عن الثاني مع ان الكل من راجل واحد من ادم وحواء عشان كده الرب بقى جه يوم الخمسين لما جه يجتمعوا بس برضه دول اجتمعوا الاولانيين اللي اتفرقوا اجتمعوا عشان يعملوا برج الايه لانفسهم يقول لك ونقيم لانفسنا اسما لكن لما اجتمعوا 120 نفس يوم الخمسين اجتمعوا باسم مين اسم الرب واسم الرب في حد ذاته ايه برج خطير فاجتمعوا تحت اسم الرب برج خطير الانقسام اللي حصل في بابل نسبة الألسنة على التلاميذ إيه؟ منقسمة، ليه ألسنة منقسمة؟ عايز يقول الروح القدس نازل للمنقسمين علشان يجعلهم واحد. ليس رجل ولا امرأة. ليس ختان ولا غرلة. ليس عبد ولا سكيثي. عشان سكيثي يعني إيه؟ يعني روسي. بلاد روسيا. اللغة بتاعتهم اسمها اللغة السكيثية ولا بربري يعني ايه بربري البرابرة هم مين البرابرة عشان تبقوا عارفين اي واحد غير روماني اسمه بربري الرومان الدولة الرومانية كان اللي ما ياخدش الجنسية الرومانية يقول له عندك جنسية رومانية يقول له لا يقول له يبقى انت بربري يبقى انت بربري لان ال- ال- الملوك بتوع العالم هم الرومان مفيش خلاص لا كبير ولا صغير لا رجل ولا امرأة لا عبد ولا حر ولا حاجة كله في المسيح واحد خمسين شظاظ من ذهب خمسين شظاظ من ذهب ذهب ربط السمائيين مع الأرضيين يبقى أول حاجة عملها إيه الحجاب عمل إيه نقض والحاجز المتوسط نقضته العداوة القديمة لمتها وصالحت إيه السمائيين ما بقاش في قدس وقدس أقداس عارفين اسمهم إيه دلوقتي الأقداس كلها اسمها الأقداس السماوية هنا أو هناك بقت واحد إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت إن عشنا أو متنا فللرب نحن طولت في الغطاء الأول الغطاء الثاني اللي مش عارفين عرضه أربعة طوله مش 28 طوله 30 عشان لما يتحط فوق الأولاني أصل عارف لو كان 28 وتحط فوقيه ممكن لو شويه هوا رفعوه نقدر نشوف من بره ايه التحتاني لكن ده ما دام اطول منه من هنا بدراع واطول منه من هنا بدراع يبقى عمرنا ما هنشوفه غير من جوه ده كم شقه 10 شقه ده 11 شقه طب ليه عمل واحده زياده قال لك كان خمسه لوحدهم وسته لوحدهم طب ليه قال لك خمسه يغطوا ايه قدس الاقدام طب والسته قال لك الست خمسة منهم يغطوا القدس والسادس قال لك السادس ينزل على وش الخيمة من بره وش يعني إيه؟ يعني المدخل تيجي تدخل في المدخل تلاقي شعر النازل تيجي تبص له من بره في في المواجهة كده تلاقيه محتقر ومخزول لا منظر ولا جمال فننظر إليه أو نشتهيه عايز أسأل سؤال ليه الرب عمل كده؟ اصل الرب عايزنا نجيله عن حب مش عن اغراء على فكرة الاغراء والجاذبية غير الحب يعني لو سألتكم سؤال 80% من العالم ماشيين ورا مين ورا ابليس صح ولا لا 80% ولا لا 80% من العالم ماشيين ورا ابليس لكن لو جيت سألتهم 80% مين فيهم بيحب ابليس ولا واحد يرفع ايده طب ماشيين وراه ليه لان بيغريه ما ربنا كان ممكن يغرينا عارفين لو واحد فيكم كده وقف يصلي يقول يا ابانا لابس السما بمجرد ما يرفع ايديه يشوف السما راحت مفتوحه يشوف الملائكه يشوف المجد يشوف العظمه تفتكروا ده هيبطل صلاه هيصلي ال 24 ساعه وتيجي تقول له حب يسوع يقول لك سيبنا من يسوع اركن على جنب خلينا نتفرج على الحاجات الحلوه دي اللي بتحبني يسوع مين؟ حتى بتلاقوها في القصص القديمة الملوك زمان وأولادهم لما كان يحب يختار عروسة كان ينزل في زي رجل شحات لأن لو ظهر كابن ملك ألف واحدة تتمناه ومش تتمناه عشانه تتمناه عشان مركزه المالي وعشان فلوسه لكن اللي تقبله على فقره دي اللي حبته هو فيروح رفعها مع أهله ده كان بيحصل وقريته قصص كتير على كده ولا لأ يخبر ياما قريت قصص كتيرة أنا عن وخصوصا عن عن اليونان القدام وعن تاريخ الملوك بتوع ال ال ال الرومان والحاجات دي كلها كان لما يحب ينقي عروسة ينزل يشتغل حطاب يشتغل فلاح ويظهر للعيلة يشوف الإنسان اللي عجباه ويظهر ليها ويبص لها هي حبته وهو قاعد معاها يقول لها ايه لو جالك واحد غني تقول ولا أغنى أغنياء الدنيا يغنينا عنك وبعدين يظهر شخصيته وياخدها ربنا مش عايز احنا نجيله عن طريق اغراء ولا نجيله عن طريق خوف كان ممكن يخوفنا تيجي تكذب تبص تلاقي لسانك خرب تيجي تبص بصه جديده يدي لك صغط يقطع في معدك تبص تلاقي نفسك ماشي ايه زي الالف على عجين ما تلخبطوش لكن في نفس الوقت عن طريق تخويف مش حب صلاه يبقى هتبتدي تمارس عن خوف زي بيخاف من الحاكم اللي ليه صولجان بيحترمه بيحترمه ايه خوف مش حب نحن نحبه لأنه إيه أحبنا أولا غطى من الإجناب زرع من هنا وزرع من هنا واخد بالكم ومن قدام الواجهة نازلة الواجهة كده نازلة شعر نازلة وحط 50 قزاز برضه بس 50 عروة و50 عروة ومقابل بعضيها بس الشظاظ ايه بقى بتاع شعر المعدة نحاس اللي تحت ذهب اللي فوقيها نحاس النحاس ده رمز ليه للعدل يعني طول ما انت شايف المسيح من بره ورافضه انت تحت العدل طول ما انت رافض عطايا الروح القدس بتاعت الخمسين ومش عايز تقبله انت تحت العدل لكن لو قبلته يبقى انت تحت النعمة الذهب خدت الطبيعة الإلهية خدت الطبيعة الإلهية شعر كيسن شعر المعدة علامة التغرب آخر غطاء بقى في الآخر اللي هي جلود إيه؟ آه آسف غطايين كباش محمرة وجلود تخص كباش محمرة يعني انت مدام هتيجي ليسوع تعالى له انت مستعد انك تموت معاه تتذبح من اجله تتذبح من اجله تموت من اجله زي ما حبك انت تحبه زي ما ترك انت تترك كباش محمرة وخلي بالكم لؤلؤة لقيتها غالية الثمن بتبيع كل مكانك وتيجي تشتري ايه اللؤلؤة عندك تخسر حتى حياتك بس تكسب ايه المسيح تبقى كسبت خلاص جلود التخ... جلود التخص التخص انتوا عارفين انا قلت قبل كده اللي هو خرس البحر ده او السيد قشطه جلد تخين علامه الثبات والاهتمام والصبر تعالى الصبر امد ذاتك حط نفسك تحت القضاء العادل والغربه تبص تلاقي نفسك انفتحت انفتحت على السماوي انفتحت على بر المسيح اتفتحت على ملكوت المسيح سمعت بربنا تقول وكل هذه قد حسبتها ايه نسايا نسايا نسايا يعني زبالة لكي ما اربح المسيح بالطريقة دي نبقى بقينا مسكن الله نشبع بيه نعيش ليه فهو كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد
بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين سفر الخروج اصحاح 26 من آية 15 بركاته ستكن معنا امين وتصنع الالواح للمسكن من خشب الصمت قائمة طول اللوح عشر اذرع وعرض اللوح الواحد ذراع ونصف وللوح الواحد رجلان مقرونة احداهما بالاخرى هكذا تصنع لجميع الالواح ألواح المسكن وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحا إلى جهة الجنوب نحو السيمن أي اليمين وتصنع أربعين قاعدة من فضة تحت العشرين لوحا تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال عشرين لوحا وأربعين قاعدة لها من فضة تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد قاعدتان والمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع ستة ألواح وتصنع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر ويكونان مزدوجين من أسفل وعلى سواء يكونان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة هكذا يكون لكليهما يكونان للزاويتين فتكون ثمانية ألواح وقواعدها من فضة ستة عشر قاعدة تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد قاعدتان وتصنع عوارض من خشب الخمس خمسة لألواح جانب المسكن الواحد وخمس عوارض لألواح جانب المسكن الثاني وخمس عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف وتغش الألواح بذهب وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض وتغشي العوارض بذهب وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل أيضا إصحاح 30 من آية 11 وكلم الرب موسى قائلا إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد سجة نفسه للرب عندما تعدهم لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس الشاقل هو عشرين جيرة نصف الشاقل تقدمه للرب كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حينما حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين وإحنا ما زلنا مستمرين في شرح خيمة الاجتماع اتكلمنا المرة الماضية عن الأغطية بتاعة المسكن اتكلمنا عن الغطاء الأول اللي بيتكون من الإسمنجوني من البذ والأرجوان والقرمز والإسمنجوني وقلنا إن دي الصفات بتاعة المسيح يسوع اللي نقدر نشوفها من الداخل لما ندخل من جوه نرى من هو أبرع جمالا من بني البشر لكن من بره ما نقدرش نشوف غير ثلاث أغطية الغطاء الأولاني اللي هو شعر النعجة اللي هو التغرب الغطاء الثاني جلود الكباش المحمرة الغطاء الثالث جلود الثقب فمن بره نشوف لا منظر ولا جمال زي ما بيقول عنه أشعياء لا منظر ولا جمال فنشتهيه لكن من داخل نشوفه أبرع جمالا من بني البشر وده السبب اللي بيخلي الشباب بتاعنا الأولاد بتوعنا والكبار بتوعنا ما بيحاولوش يتشدوا للمسيح يسوع ليه؟ لأن بيبصوا له من بره لما تيجي للشاب تقول له تعالى ربنا يقول لك لسه هتكشف وتقول لي ده غلط وده صح خليني أشبع بعمري وأشبع بالحياة واعيش الدنيا طولها وعرضها وبعد كده في الاخر ابقى اجل مين اجل ربنا وهو يعرف يفتكر ان الحرية بعيد عن الرب لكن في الواقع الحرية هي في الرب لان زي ما بيقول الكتاب ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون ايه احرارا بعد ما اتكلمنا عن الاغطية الاربعة نشوف الثلاثة اللي بنشوفهم في بره دعوة المسيح لينا الكباش المحمرة يعني كباش محمرة يعني ايه قلنا يعني مضروبة باللون الأحمر واحنا عارفين ان الكبش اللي بيبقى معدل الذبح هو اللي بيحط له ايه اللون الأحمر ولغاية النهاردة حتى تلاقوا عند اخواتنا المسلمين في عيد الضحية الكبسان اللي هيذبحوها بيبقوا حاطين عليها ايه اللون الأحمر فالمسيح جاي اللي ايه للذبح للصلب وبيشترط عليك الاشتراط الاولاني عشان تجيله يكون عندك استعداد انك تحمل الصليب علشان تحمل الصليب تنزل الذات شعر المعزة الغربة لان الغريب على الارض الارض دي ما فيش اي حاجة شعر المعيز والشعر الاسود كده دي كانوا يسموها زمان مشاكل شداد يقول لك ويل لي لان غربتي قد طالت عليا وسكنت في مشاكل صدار فما تقدرش تيجي للمسيح المطلوب الا اذا كنت ان العالم ده, العالم ده كله ايه عباره عن تعب والم ومشقه والراحه الحقيقيه في المسيح جلود الثقل ده رمز للثبات لان هي اللي بتحتمل كل شيء الصبر لان من يصبر للمنتهى فهذا ايه يحصل تعالوا النهارده بقى نشوف الالواح المسكن ده اسمه المسكن الارضيه بيطلق عليها ايه المسكن لكن الألواح ده رمز ليه الألواح ده رمز للهيكل بتاع المسجد عايز أقول لحضراتكم حاجة معينة لازم تعرفوها الكتاب بيركز على أن المسيح يسوع يقول لك عظمه من عظامه لم تكسر يعني ايه عظمه من عظام الانفس اصل العظم ده اللي بيكون ايه الهيكل عشان كده حتى الجسد العظم بتاعه بيسموه الهيكل ايه الهيكل العظمي الهيكل العظمي فالهيكل بتاعه احنا نحن كاحجار حيه مبنيه في هيكل الله فعشان كده العظام بتاعته اللي بي... المسكن ده القماش ده هيحطوه على الهواء لو حطوه على الهواء يعمل ايه؟ يتسربع لازم يكون له ايه؟ حوائط فالهيكل كان ليه كم حيط؟ ثلاث حوائط الهيكل كان ليه كم حائط؟ ثلاث حوائط الحائط الاول اللي بيقول لك جهه التيمن التيمن يعني ايه؟ ناحيه اليمين اليمين اللي هي ايه؟ قبلي حيطة من الناحية القبلية وحيطة من الشمال يعني الناحية ايه البحرية وحيطة من ناحية الغرب والشرق مفيش حيطة لان الشرق كله باب عشان كده اليهود لما كانوا يصلوا كانوا بيصلوا تجاه ايه تجاه الغرب عكسنا اليهود كانوا بيصلوا تجاه الغرب كان ندخل القدس من الشرق احنا دلوقتي لما بندخل الكنيسة بندخلها منين من الغرب الباب الرئيسي بتاع الكنيسة من الغرب ونتجه ليه للشرق لا هم كانوا يدخلوا القدس من الغ... من, من الشرق ويتجهوا في الصلاة ناحية ايه ناحية الغرب الحيطان دي ليها مميزات عبارة عن ألواح واقفة جنب بعض اللي هم جماعة المؤمنين جماعة المؤمنين عشان كده تعالوا نشوف ليه سماهم ثلاث حوائط لان المسيحية اتخذت من ثلاث دوايا عشان تبقوا عارفين ثلاث دوايا الدايرة الاولى اسمها الدايرة اليهودية اتخذت من اليهود الدايرة الثانية اسمها السامريين السامرة الدايرة الثالثة اسمها الأمم كل العالم اللي هو منهم مين احنا عشان كده الرب يسوع كان بيركز على الثلاث دواير فاكرين في بداية الأرسالية قال لهم ايه قال لهم إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا وإلى طريق الأمم لا تمضوا بل امضوا بالحري إلى ايه صراط بيت إسرائيل الضالة يبقى كان وصاهم بكام لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للأمم بل روحوا للخراف بيت إسرائيل الضال طب وهم السامريين مش من ضمن الأمم أصل خراف بيت إسرائيل الضالة كانوا بيبصوا لهم اليهود بيبصوا لنفسهم إنهم هم المؤمنين الأصليين ويبصوا للمزيفين لليهود اللي مستمرين على انهم مؤمنين مزيفين ويبصوا للامم على اساس انهم ايه كفرة والعالم فعلا ما يوجدش غير ثلاث نوعيات يا مؤمن حقيقي يا مؤمن اسمي بالاسم مسيحي بالاسم يا اما غير ايه غير مؤمن في حاجه غير الثلاثه دول يا انسان مؤمن المسيح في حياته يا إنسان مسيحي بالاسم المسيح مش في حياته يا إنسان غير مؤمن إطلاقا بإيه؟ بالمسيح في حاجة رابعة تانية؟ لا الله بيتجه لثلاث اتجاهات ثلاث حوائط علشان كده أحبائي تلاحظوا حتى لما جه في الآخر يبعتهم فقال لهم إيه لما يروح يبشروا قالوا يبشروا مبتدئين بأورشليم واليهودية لدائرة إيه؟ الختان إسرائيل اورشليم واليهوديه الدائره الثانيه والى السامره والى ايه اقصى الارض شوفوا قال لهم ايه اقصى الارض يعني اللي هم مين الامم بطرس لما قال له انت هو المسيح ابن الله الحي قال له انا هديك مفاتيح ايه الملكوت ما قالوش مفتاح الملكوت قال له مفاتيح الملكوت ليه مفاتيح الملكوت اعطيت لبطرس يبقى السؤال اللي بيفتكروا ان اخواتنا الكاثوليك ان بطرس ده رئيس ايه الرسل لا ده ربنا اداله ميزه ان بطرس هو اول واحد يبشر اليهود وهو اول واحد يبشر السامريين وهو اول واحد يبشر مين الامم وده اللي حصل في سفر الأعمال الإصحاح الثاني لما حل الروح القدس على التلاميذ كانوا كل اللي موجودين مين؟ يهود فقالوا ايه ده؟ دول سكارى امتلأوا ثلاثة فبيقولوا وقفوا الإح- بطرس مع الإحدى عشر وقال مين اللي اتكلم بقى؟ بطرس فوعظ أول عظة دخل في الإيمان من اليهود 3000 نفس يبقى مين أول واحد فتح الباب لليهود؟ بطرس في إصحاح كام؟ اثنين أعمال نيجي في إصحاح ثمانية اليهود السامريين يقول في إصحاح ثمانية السامريين اتعمدوا وآمنوا بالمسيح كان بطرس لسه ما وصلش فيقول لك إن اليهود اتعمدوا وآمنوا بالمسيح بس الروح القدس إيه؟ ما حلش عليه طب ليه؟ أصل لسه ده ما اتفتحش للسامريين عشان كده يقول لك أرسل لهم بطرس كان في الوقت ده معاه مين؟ يوحنا وأول ما حطوا الإيدين عليهم حل عليهم بالروح القدس يبقى كان الباب بيتفتح ل- ل- للسامريين على ايدين مين؟ بطرس اصحاح اثنين بطرس اول واحد يبشر ال ال اليهود في اصحاح ثمانية اول واحد يبشر مين؟ السامريين في اصحاح عشرة خلوا بالكم بقى ال ال ال- الحاجة اللي بيوريها الكتاب المقدس يقول لك ان كان في واحد اسمه كرنيليوس ده اول واحد من الامم يؤمن بالمسيح كرنيليوس ده كان فين؟ خلي بالكم كان في قيصرية قيصرية سلوب لو حد فيكم راح القدس يعرف ان قيصرية بينها وبين اليهودية واورشليم مفيش 3 4 كيلو واخدين بالكم؟ كان في الوقت ده في, في اليهودية واورشليم كان مين اللي قاعد؟ يوحنا الحبيب كان قاعد مع مين؟ مع مريم العذراء لأن يوحنا ما طلعش خدمته إلا بعد نياحة مين؟ مريم العذراء من ساعة ما يسوع قال له هوذا أمك بقى مسؤول عنها وقعد جنبها لغاية ما إيه؟ ما تنيحت بعد ما تنيحت بدأ يوحنا إيه؟ الخدمة بتاعته لما ظهر الملاك ل- لكرنيليوس قال له ابعت هات واحد اسمه بطرس مقيم الآن في يافا يافا طب يافا تبعد عن قيصرية أكثر من 40 كيلو طب ليه يا رب تبعت تجيب واحد من بعد 40 كيلو وجنبيك مفيش 2 3 كيلو واحد تاني من الرسل شوف الكتاب المقدس لما بيكتب وكانت ظهرت الرؤية لبطرس الملاية اللي انتوا عارفين قصتها ولما جولوا مشي معاهم وبشر كرنيليوس واعتبر- واعتمد كرنيليوس واخدين بالكم اعتمد كرنيليوس ودخلوا ايه الايمان عجيبة عجيبة الايمان دخل كرنيليوس دخل الايمان وبطرس وقفوا ضده قالوا له ازاي انت تعمد واحد من الامم قال لهم وانا اقدر امنع روح الله روح الله حل عليهم اضطريت اعمتهم العجيبه ان ال ال ال اليهود سمعوا العظه اعتمدوا وامتلأوا بالروح القدس السامريين اعتمدوا وبعد كده خدوا ايه الروح القدس الامم اللي هو كرنيليوس خدوا الروح القدس وبعد كده ايه اتعمدوا عشان يا ربنا يحطكم امام الامر الواقع ان لازم تعمد دول العجيبه لما تسمعوا ليه الروح القدس حل على الامم بطرس قعد يشرح لكرنيليوس في واحد اسمه يسوع وحصل وحصل وحصل وحصل وحصل حكى له قصه الخلاص وسكت ما رضيش بطرس يقول له اقبل المسيح مخلص لانه عارف ان ده امم ما يستاهلش لكن بيحكي له القصه وبس عشان كده بطرس مش عايز يقول له يقول لك وبينما بطرس يتكلم حل الروح القدس عليهم فعشان كده لما بنشوف حقق اليمين حقق الشمال حقق الغرب يعني يعني الله هياخد من كل العالم من اليهود من السامريين من الامم ويكون البيت بتاعه وبيته نحن بيت غربي حيط غربي صغير انا بعتبر ان الغرب الصغير ده السامريين بيت ناحية ال- الأيمن يمين اليهود ناحية الشمال الشمال يعني المرفوضين الأمم الله قبل من الم- من من اليهود اولاد ابراهيم المقبولين ومن المرفوضين ومن الغربيين قبل الرب وحصل كل ايه مع بعض نقرا ونشوف واخدين بالكم الالواح دي رمز لكل مؤمن فينا شوف يقول لك ايه الالواح دي تصنع من خشب الصمت خشب الصمت ده الناسوس الانسان طول اللوح الواحد عشر أذرع وعرضه دراع ونص طب ليه؟ هاتوا در... هاتوا لوح خشب ارتفاعه عشر أذرع وعرضه دراع ونص هل يستطيع أن يقف؟ مش ممكن يقدر يقف عشان كده لا يوجد إنسان أن يقف بذاته في حضرة الله لا يوجد انسان عشان كده عشان يوريك ازاي الالواح دي واقفه ومكونه الحق وقفنا تجاه الله ووقفنا مع بعض ده, ده الموضوع ده بيورينا ازاي كمؤمنين احنا بالنسبه لله ازاي نقف قدام الله عشان كده يقول لك ايه طول اللوح الواحد عشر اذرع وعرض اللوح الواحد ذراع ونص يعني كنز وطويل عشان كده يقول لك وللوح الواحد رجلان مقرونة آه يبقى ايه اللي وقف اللوح الخشب فيه رجلين مقرونة يعني ايه مقرونة يعني فوق بعض عشان كده يسوع لما جم يصلبوه عجب يا احبائي لما تلاقوا يسوع لما جم يصلبوه دقوا في ايد مسمار ودقوا في ايد مسمار والرجلين الاثنين دقوهم بايه؟ بمسمار هل كانت قلة مسامير؟ كان ممكن يدقوا كل رجل بايه؟ بمسمار صح ولا لا؟ لكن ليه دقوا الاثنين بمسمار؟ قربوا الرجلين رجلان مقرونة شوف الكتاب لما يجي يقول لك اللوح الخشب كل احنا كلنا كبشر رجلينا مش مقرونه ولو واحد فينا رجليه مقرونه ما يقدرش ايه يخط خطوه ولا يمشي ولا يتحرك عشان كده يقول له رجلان مقرونه ليه اصل الرجلين دول رمز الايه عشان تبقوا عارفين السلوك ايمان زائد ايه اعمال لازم يبقوا الرجلين متوازيين لو رجل من الرجلين خلفت الانسان يمشي يعمل ايه يعرج ومين فينا ايمانه منطبق على اعماله مين فينا يقدر يقول بنؤمن بحاجات كثيرة لكن بنعمل اعمال قليلة مما يدل ان احنا ما فيش حد فينا رجلين مقرونة اقروا رمية سبعة بولس الرسول يقول لك يا ناس عايز اعمل الخير ايماني نفسي اعمل الخير الخير اللي عايز اعمله مش قادر والشر اللي مش عايز اعمله اياه اسعد من ينقذني ويح انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت في ناموس اخر بيحارب ناموس ذهني لما نسال اي واحد فيكم تحب تعمل ايه يقول لك اتمنى من كل قلبي واشتياقات قلبي اني ما عملتش غير الخير طيب وافعالك ايه للاسف شر طب ليه انا حر مع اني اصمم كم مره اصمم كم مره احاول كم مره اقول خلاص بطلت اعمل الغلطه الفلانيه ابطل الضعفه الفلانيه بطلت اتنرفز بطلت اجد بطلت احلف ما بتمر الساعه ولا سنه وبص الاقي نفسي ايه اتنرفزت وزعلت واحيانا اتضايق من نفسي يعني انا لدرجه احيانا يوصل لي نوع من اليأس انا مش نافع لازم الرجلين تتقارن يعني ايه تتقارن يعني الايمان يبقى منه والاعمال يبقى منه الايمان منه قل له اجد ضعف ايه ايمان والاعمال منه لان الله هو العامل الكل منه فلما بيقول لك اللوح ده ما يقدرش يثبت امام الله الا اذا كانت رجليه مقرونه طب وانت رجليك امتى تتقارن في حاله واحده لما تقول مع المسيح خلص تبدا تقف في سلوكك مع الله جت جت شوفوا لما تقروها يقول لك اللوح الواحد رجليه مقرونه انا ما اعرفش يا ريت كنت حضرت تحت الصلب او حد حضر وكتب لنا ليه دقوا رجليه بمسمار واحد مع مع مع العلم ان ان ال- ال- ال- ال- طريقه الصلب طول عمرها كل رجل بمسمار قالوا هم جايين وجايين في السكه وجايبين مسامير اربع مسامير وقع منهم واحد اضطروا مجبرين ان عشان تتنفذ الساعه يحطوا الرجلين ولا هل هم حبوا يزودوا عذابه بحسب شكرهم اكثر فحطوا الرجلين على بعض ودقوا المسمار في رجليه دقوا المسمار في رجليه عشان كده لما تيجي تقرا وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى سلام كأنك شايف المسيح مطلوب في كل لوح في كل لوح في كل مؤمن اه ما انت لما تقول مع المسيح خلصت وانا اقول مع المسيح خلصت كل واحد هيبان كانه ايه مطلوب في المسيح فيقول فاحيا بعد كده لا انا بل المسيح يحيا فيا طب الرجلان المقرونه دي قايمه على ايه خلي بالك قبل ما ندخل ليها اه لا اقرا قبليها وللواحد واحد رجلين احداهما مقرونه احداهما بالاخرى هكذا تصنع لجميع الواح المسكن وتصنع الالواح للمسكن عشرين لوحا الى جهه الجنوب نحو التيمم ال- اليمين كم لوح في اليمين؟ عشرين لوح ست الواح زائد اثنين م- مفتوحين بزاويه يعني متزوجين عشان يربطوا الحيطان متزوجين مع بعض اللي هما بيكونوا الزاوية يبقى لو حبينا نشوف الزاوية نلاقي من الغرب ثمانية لأن في اثنين متزوجين زائد الستة يبقى من ناحية الغرب كام؟ ثمانية لو قلنا واخدين بالكم؟ عشرين عشرين في دراع ونص بكام؟ بثلاثين دراع انتوا عارفين 30 دراع القدس 10 في 10 في 10 القدس مر... آسف، قدس الاقداس مربع الطول 10 العرض 10 الارتفاع ايه 10 لان ارتفاع اللوح ايه 10 مكعب اما القدس في 20 في 10 اما الطول كله كام 30 اللي بيفصل بين القدس وقدس الاقداس الحجاب يعني عبارة عن أوضة جوه إيه؟ جوه أوضة، أوضة 10 ذراع في 10 ذراع والأوضة الثانية البرانية 10 ذراع في كام؟ في 20 ذراع، يبقى المبنى كله 30 ذراع. 30 ذراع عشان كده ع- ع- ال- ال- اللوح الواحد كده، فلما نيجي نشوف بقى لما نيجي نشوف ستة في واحد ونص بكام؟ بتسعة والاثنين المتزوجين بيكونوا الذراع بالرابطه مع الثاني يدخلوا العشره يضبط عشان كده لما بنيجي نشوف بقى في الوقوف يقول لك 20 من ناحيه اليمين وكل بص خلي بالكم هنا يقول لك ايه وتصنع 40 قاعده من فضه تحت ال 20 لوح تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه القاعدة وزنة يبقى اذا نقف افهموا معايا بقى نمسك اللوح الخشب ليه رجلين ايه مقرونة الرجلين المقرونة دي تتثبت في ايه في قواعد من فضة كل رجل تتثبت في قاعده القاعدة من الف- من القاعدة الواحدة وزنة والوزنة كام كيلو؟ 45 كيلو كتلة فضة 45 كيلو يعني كل لوح قايم على 90 كيلو خلي بالكم 90 كيلو فالرجلين لما تتثبت بمسامير في القاعدتين والفضة دي رمز للكفارة الفضة رمز للكفارة عشان كده أنا قريت لكم بقى إيه الكفارة فضة الكفارة فلما يجيب الفضة دي اللي عملوا منها القواعد عارفين القواعد دي بتعمل إيه؟ بتدفن في الأرض ما تبانش دي أساس دي أساس إحنا كل اللي بنشوفه يا دوب طرف الرجلين المربوطين في القواعد يعني يحفروا يحطوا القاعدة الفضة ويربطوا فيها أساس ليه بيسموها صدة الكفارة عشان تبقوا عارفين كلمة صدة في اللغة العربية هي هي كلمة صدة في اللغة العبرية ولما ترجع لكلمة صدة عشان تبقوا عارفينها أتاري أول معدن يكتشفوه هو الصدة اكتشفوا الصدة قبل ما يكتشفوا ايه الذهب فالعملة زمان لما كانت تسبق كانت تسبق منين من الفضة فلما كان يحصل طار واحد يتقتل طبعا انتوا عارفين المجمع العربي او اليهودي مجمع قبلي فلما يحصل واحد يتقتل فيجي كبير القبيلة يجيب عيلة القاتل ويجيب عيلة ايه المقتول ويقعد بقى يعمل جلسة حتى اسمه مجلس مجلس عرب او مجلس عبراني يقعدوا فيه وعايزين يعملوا صلح بدل ما يقعدوا يقتلوا دول يقتلوا من هنا ودول يقتلوا من هنا فيقعدوا اهل القتيل يقول لك احنا طالبين مثلا ألف قطعة فضة في اللي اتقتل ده ألف قطعة من المعدن ده ألف قطعة من المعدن النقدي كان يسموه صفق النقد عايزين ألف قطعة من صفق النقد يجي دوكم يقول لك احنا مش هندفع غير 500 يجي بقى الراجل شيخ القبيله هو اللي القاضي ده يحكم يقول حكمنا ان تندفع من القطعه المعدنيه 750 مثلا انا بضرب امثال فمجرد ما تندفع يبقى حصل ايه الصلح بعد ما يحصل بعد ما يحصل الصلح عشان تبقوا عارفين زي ما بيحصل هنا في المحاكم يضرب ويقول لك ايه رفعت الجلسة هم كانوا يقول لك ايه فضة في الجلسة فجت منها المعدن سموه فضة من اجل فضة في الجلسة فدايما لما يقول لك فضة في الجلسة يعني دفعوا الفضة الفضة اللي هي ايه المعادن اللي حصلت الصلح فدايما كان الصلح مرتبط بكلمة فضة وجت منها كلمة الفضة الفضة جت من انصداد انصداد يعني انتهاء المشكلة عشان كده دايما يسموها فضة الكفارة وده اللي بيقول في آية 11 معلش أنا بقى بربطها لأن هي دي اللي صنعت منها القواعد يقول لك وكلم الرب موسى إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطونا كل واحد فدية نفسه للرب عندما تحدهم لئلا يصير فيهم وضع عندما تعدهم ربنا بيقول لك عايز تعد الشعب أيوه عايز أعد الشعب يبقى عشان تعد الشعب لازم كل واحد يدفع كفارة عن نفسه فكفارة ايه قال له نصف شاقل بشاقل القدس وهنا يقول لك الشاقل قد ايه 20 جيرة كلمة جيرة يعني معونة فلما تدفع نصف شاقل يعني تدفع قد ايه 10 جيرة وليه 10 معونة ليه الفضة 10 معونة لان الوصية اللي اعطيت الانسان 10 عشر وصايا وامام الله مش ربنا هيحاسبني مثلا يقول لك فلان نفذ تسع وصايا وفلان نفذ سبع وصايا يبقى اللي نفذ تسعة احسن من اللي نفذ ايه سبعة وفلان نفذ ايه وصيتين لا ده عند ربنا مش كده ده عند ربنا من اخطأ في واحدة صار مجرما في الكل يعني اللي منفذ تسعة يساوي اللي منفذ ايه واحدة لان اللي منفذ واحدة مجرم في الكل واللي نفذ تسعة واخطأ في واحدة اصبح ايه مجرم في الكل فاحنا محتاجين جيرة جيرة يعني ايه يعني معونة يعني بديل واحد ينفذ الناموس عني ادي الفضة اللي بيقول له اكملت ناموسك عني عشان كده يقول لك كل واحد يدفع عن نفسه ليه يدفع عن نفسه عشان تبقى عارفين يعني ايه يدفع عن نفسه اصل كان واحد سن اول ما كمل سن 20 شوفوا بقى الحاجات الجميله عند اليهود واحد يكمل سن 20 لازم يروح الهيكل عشان يكتب اسمه من ضمن المعدودين يعني من ضمن الرجاله ما دام دخل سن العشرين يعني راجل بيهيئ نفسه انه مستعد انه يحارب عشان يطلبوه في التجنيد في الجيش هم كانوا يحبوا الجيش لان الجيش ده واحد بيقع على الوطن واخد اللي بالكم عشان يدخل في جند الرب يبقى من ضمن جند الرب فيقول لك ادفع النفس يعني ايه ادفع النفس يعني افترض انا ابوي غني جدا وكمتع كم سنه ما اروحش اقول له بابا يقول لي نعم اقول له عايز 20 جيره نص شاكل عشان اروح ادفعها ايه, إيه لنفسي عشان اكتب نفسي ما ينفعش مهما كان غني لازم يجيب العشرين من كبه عشان كده يدفع عن نفسه يعني ايه؟ يعني يبقى من اغنى الاغنياء وابوه ما يدلوش لان لو ابوه اداله يبقى ابوه اللي ايه اللي دفع له يطلع يشتغل اي حاجه اي شغله لغايه ما يقبض العشرة جيرة ويروح ايه يدفعها عشان كده تلاقي كل واحد بيدفع عن نفسه لو يقول لك ايه الغني لا يكثر والفقير لا يقلل يعني واحد مليونير هو اشتغل اه بس لما اشتغل كسب كتير في ناس تجلس وكسبت وكسبت كتير ما يقولش لا خلاص يا ربنا فتح عليا انا هفتح ثلاثة اربع شاكل ولا شاكل نص شاكل ليه؟ ليه عشان الكل يبقى متساوي لان الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فدي سره الكفاره ويقول لك نصف شاكل بشاكل القدس اشمعنى شاكل القدس اصل كل عملة اي عملة في اي دولة بيبقى مرسوم عليها صوت الرئيس بتاع الدولة صح ولا لا فاكرين لما قالوا له نعطي الجزية لقيصر قال لهم لمين الصورة ولمين الكتابة فاليهود كانوا بيعتبروا اي فلوس مرسوم عليها اي شخص وتدخل الهيكل تعتبر اوثان نجسة طب امال ازاي كان هم بيطبعوا فلوس ده ممسوحة ما عليهاش اي ايه رسومات فلما تحب تروح تفتح تروح تبدل من من عندهم من بره في بنك بره تقول له انا عايز شكل القدس شكل القدس يعني ايه يعني ما مرسومش عليه اي رسومات يعني من الله اعطي ما لقيصر لقيصر ما اللي قالها لهم وما لله ايه لله فلما تلاقي اللوح اتكسر نرجع بقى لموضوعنا انا حطيت دول نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو ايه ايه 15 فلما يجي يقول له في هنا على طول كده ال ال البتاع كل قاعدة خلوا بالكم كل قاعدة وزنة والوزنة معروفة لغاية دلوقتي 45 كيلو الوزنة 45 كيلو يبقى اللوح قايم على ايه على وزنتين على وزنتين اشمعنى وزنتين اصل المسيح ان كان حط الرجلين على بعض فكمن الاثنين تمم ان جاب لنا الروح القدس اللي قوي ايماننا وتمم الاعمال ان هو نفسه نفذ الناموس والروح القدس ياخذ منا للمسيح ويعطينا وعلى فكره يبقى اللوح الوا... اللوح الواحد واقف على كام كيلو على 90 كيلو لو حد فيكم يفهم في الدرس في الفضه احسن نوع من الفضه اسمه كام 90 كلام كده يعني فضه كفاره رمز 90 على طول فتبص تلاقي هنا كان بيرمز ليه ده ثباتنا امام الله ثباتنا امام الله 20 من اليمين 20 من الشمال وليه حط دول قصاد دول 20 من 20 لان اليمين والشمال يعني الامم مخطئين واليهود مخطئين الذين تحت الناموس هيدانوا بالناموس والذين بلا ناموس هيهلكوا بلا ناموس يبقى دول ضايعين ودول ضايعين اللي خدوا الناموس ما خلصهمش الناموس الناموس كشف انهم خاطئين واللي ما خدوش الناموس هم ضايعين يبقى الكل عايز مجد ربنا حتى السامريين امرأة قالت له هنا ولا في اورشليم ينبغي السجود قال لها لا هنا ولا في اورشليم خلاص ما بقوش ثلاث حوائط بقوا مجنى واحد في المسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس رجل ولا امرأة ليس تكييفي ولا بربري تكييف عارفين يعني ايه؟ يعني روسي اللغة الروسية كانوا يسموها التكييفية البربري اللي هو ايه عارفين مين هو البربري اي واحد مش واخد الجنسية الرومانية زمان كانوا يسموه بربري يعني روماني مش روماني فهنا بيقول لك الكل واحد في المسيح الكل قائم على فضة الكفارة بس يجي بين حيط والتانية يحط لوحين للزوجين ليه؟ قال لك اصل الزوايا بتبقى مكانها ضعف ممكن عند الزاوية يحصل ايه؟ انفصال وده اللي حصل عارفين في بداية المسيحية في ثالث اصحاح في الاعمال بيقول لك اليونانيين اشتكوا للرسل وقالوا لهم اللي بيوزعوا الاكل والشرب بيدوا اليهود اكتر مننا انا لبولس وانا لابولس عشان كده ربنا يجي عند الزوايا ويحط تقوية يحط تقوية ويكفي ان التقوية بيحط شخصه الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس ايه الزاوية بقت قوة مناطق الضعف بقت قوة يزدوي دايما عند الانفصال ربنا يعطي قوة تلاقي انفصال كتير حتى في الرحلات بتاعت بولس بولس كان بيبشر هو مين هو وبرنات صح مظبوط كان بيبشر هو وبرنات عشان كده حصل بينهم خلاف اول مرة طلعوا الرحلة مرقص الرسول كان صغير برنابا يبقى ايه خاله قال له يا خالي عايز اطلع معاك تعال يا حبيبي برنابا عايز يدرب ابن اخته بولس الرسول شايفه صغير ومرقص يا عين المسكين يفتكر ان ايه ان طالعين رحله يعني ايه فسحه اول ما وصلوا اول حته لما خدوا اول علقه مرقص قال لهم ارجع فرجع في بنسليه فرفض ورجع لما جم يطلعوا الرحله الثانيه كان كبر مرقص قال لهم اطلع معاكم فبرنابا قال ناخده بولس قالوا لا حصل خلاف بين الاثنين برنابا صمم ان مرقس يطلع معاهم وبولس صمم ان ايه ان ما يطلعش معاهم وحصل الخلاف فهذه مراكز ايه الانتصار انت عايز ابن اختك وابن اختك ما ينفعش معانا انت ليه بتتمسك بقريبك الخدمه اهم عارفين في الخلاف ده راحوا اختلفوا بولس راح واخد معاه سيله وبرنابا راح واخد معاه مرقس والاختلاف مركز الضعف بقى ايه بقى مزدوج الخدمة انتشرت هنا وانتشرت هنا الشيطان بيدخل عشان يزرع فرقة الرب بيحولها الى ايه الى قوة الى قوة حتى المؤمنين وهم متجمعين لما جم دخل الاضطهاد وبهدلهم وفرقهم يقول لك والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه شتتوا هربوا في البلاد فبشروا بالمسيح في البلاد فادي معنى كلمة ايه اللوحين المزوجين يبقى احنا الرب بيمسك الضعف ويفسده عشان كده بولس يقول في الاخر ايه بقى اضطر بضعفات اضطر بضعفات على فكرة مرقس اثبت جدارته بقى في الخدمة بعد كده ما فضلش عايز صغير وبشروا اتبنت دي كنيسة الاسكندرية اللي هي من اعرق الكنائس في العالم من مرقص الصغير ده الضعيف فيكم يقول ايه بطل الان لان قوة الرب في الضعف شتمه عشان كده يقول له كل دول اخر حاجة اختم بيها بقى دي اللي انا شرحته ده وقفتنا قدام الله طب وقفتنا مع بعض لما تحط الالواح وتحط لها قواعد هتبقى ايه واقفه بس وهي واقفه واحد يجي يمين والثاني يجي ايه شمال احنا عايزين نسويهم بصباع قال له تعمل خمس عوارض لكل حيط خمس عوارض يعني ايه يعني خشبة كده تيجي في كل لوح تعمل حلقة حلقة حلقة حلقة اربع حلقات تحط اربع حلقات تفوتهم فين حاول تدخل العوارض في الاربع ايه حلقات فلما تدخل العوارض في الاربع حلقات تخليهم ايه تخليهم حته واحده طب والخمسه قال لك لا الخمسه بقى تخرم لها في قلب الخشب وتفوت من جوه يبقى عرضك جوه الخشب نفسهم ببعض واربع عوارض بره الخشب انتوا لو بصيتوا هتشوفوا كم عرضه نفسهم اربعه لكن هم في الواقع كام خمسه طب الخمسه فين في قلبيهم عشان يعني ايه في قلبيهم يعني ادي الالواح واحده يخرموا من هنا تدخل من هنا تطلع من هنا تطلع من هنا تطلع من هنا يعني تبقى داخله في ايه في قلب الخشب في جسمه دي بقى العارضة الوسطانية والاربع عوارض الخارجية بقى دول من بره موقعين من بره بحلقات دول اللي بيمسكونا كمؤمنين ايه ليه ليه قالوا كده اصل العارضة الجوانية ده الروح القدس اللي جوانا الشكل فينا والعوارض الاربعة اللي بره دي الاناجيل ليكن لكم فكر المسيح فلما يبقى لنا الانجيل بالروح القدس فكر المسيح بالروح القدس يبقى ما بقاش في خلاف هو ايه اللي بيجيب الخلاف في الكنيسه ان انا عايز أ- انفذ رايي وانت عايز تنفذ رايك وانت عايز تنفذ رايك وكل واحد فينا عايز ينفذ رايه فبيحصل ايه الخلاف لكن تصوروا لو انا عايز انفذ فكر المسيح وانت عايز تنفذ فكر المسيح وانت عايزه تنفذ فكر المسيح هيبقى فكرنا ايه فكر واحد عشان كده كان مهم جدا يقول لك ان ساعته من 50 ل 120 نفس يقول لك وكانوا مجتمعين بنفس واحده روح واحده سبب الوحده ان ليكن لكم فكر المسيح لما انا اقعد عايش الانجيل وعايز انفذ الانجيل وانت عايز تنفذ الانجيل وانت عايز تنفذ الانجيل هيبقى ان احنا هدف واحد فكر واحد مفيش خلاف اللي بيجيب الخلاف ان انا عايز انفذ فكري وانت عايز تنفذ فكرك وعمر ما في فكر واحد ينطبق على فكر ايه الثاني وتظهر الذات وتكسر الخلافات واذا انقسم البيت على ذاته يخرب لما يبقى فينا الروح القدس اللي يقودنا لكلمة الله ده اللي بيربط الكنيسة فوقوفنا امام الله للكفارة اللي صنعها المسيح وقوفنا مع بعض لفكر المسيح زائد الروح القدس اللي بيتخللنا الروح من جوه والكتابة في الكلمات بتاعة الإنجيل في الذهن من بره فلما نبقى ممسكين يبقى به نحيا ونتحرك ونجري ما بقاش بقى 20 لوح أو 10 ألواح أو 6 ألواح أو 8 ألواح لا بقت حيطة بقى مبنى واحد بقينا واحد في المسيح يسوع بقينا بنكون هيكل واحد بقينا جسد متناسق لحب ربنا الألواح والعوارض مغشاة بالذهب عشان كده لما تيجي تبص ليها تلاقي مبنى ذهبي هو ذهب لكن في الواقع هو ايه خشب صمت لان هم في المسيح فخدوا الطبيعة الإلهية تقول الحيطة دي ذهب لا الحيطة دي صمت بس محاطة بالذهب لبس الذهب البس الرب يسوع ليكن لكم فكر الرب يسوع فتبقوا هيكل واحد تعيشوا الخلاص تبقى كنيسة حقيقية كنيسة أفكار للمسيح يسوع له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين بنعمة المسيح هنقرا من سفر الخروج اصحاح 36 هنقرا من آية 36 ونكمل من اصحاح 27 من اصحاح 26 هنقرا آية 36 و 37 دول اللي كانوا قبلين اللي هم آخر الأصحاح بيقول وتصنع سجفا لمدخل الخيمة من اسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة القراز وتصنع للسجف خمسة أعمدة من صمت وتغشيها بذهب رزتها من ذهب وتسبك لها خمس قواعد من نحاس اصحاح 27 وتصنع المذبح من خشب الصمت طوله خمسة أذرع وعرضه خمسة أذرع مربعا يكون المذبح وارتفاعه ثلاث أذرع وتصنع قرونه على زواياه الأربع منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره جميع أنياته تصنعها من نحاس وتصنع له شباكة صنعت الشبكة من نحاس وتصنع على الشبكة أربع حلقات من نحاس على أربعة أطرافه وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل وتكون الشبكة إلى نصف المذبح وتصنع عصوين للمذبح عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بنحاس وتدخل عصواه في الحلقات فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل مجوفا تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل هكذا يصنعونه والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين إيه اتكلمنا آخر مرة واحنا في حين الاجتماع اتكلمنا عن الألواح اللي بتصنع منها إيه الخير وقلنا عن الألواح إن دي رمز للمؤمنين وقلنا إن عرض اللوح الواحد ذراع ونص وارتفاعه عشرة دراع وده مما يدل على إن مش ممكن يقدر يقف من ذاته عشان كده قال له تعمل له رجلين مقرونين مقرونين يعني مربوطين ببعض مقرونين في بعض محطوطين على بعض والرجلين دول قائمين على قاعدة من فضة وده مما يدل ان لا يوجد انسان في الكون يقدر يقف في الحضرة الالهية بذاته اي واحد امام الحضرة الالهية لازم يقع ويكفي ان اقرب واحد ليسوع اللي هو يوحنا الحبيب اللي كان بيتكي على صدره اللي كان بيقول عنه الكتاب المقدس بيقول عنه التلميذ الذي كان يسوع ايه يحبه هذا الرجل هذا القديس يوحنا الحبيب يقول في سفر الرؤيا فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت لما رأيته سقطت عند رجليه كميت عشان كده لا يستطيع انسان فينا مش يفتح بقه قدام ربنا المزمور يقول امامه كل فم يعمل ايه يستد لا ده مش الفم يستد ما فيش واحد في ذاته يقدر يقف قدامه مجرد الوقوف ما فيش حد يقدر يقف قدامه لكن احنا هنقف ونثبت قدامه في شخص ابنه اللي رجليه اتسمرت على الصليب من خلال خشبة الصليب قرنوا رجليه ببعض بمسمار ونقف على فضة الكفارة لأن الفضة دي رمز للكفارة واتكلمنا على إيه؟ على فضة الكفارة. يبقى إحنا اتكلمنا عن ده كله كان ناقص حتة واحدة في الخيمة. آه اللي هي إيه؟ الباب بتاع الخيمة. باب القدس الأقداس اسمه إيه؟ اسمه حجاز. هي خيمة الاجتماع ليها كام باب؟ ثلاث أبواب. باب الحجاب ده ما اسموش باب اسمه ايه الحجاب لكن هو عبارة عن باب مغلق حد يقدر يدخله غير رئيس الكهنة ويدخلوا مرة واحدة في السنة وده اللي انشق لما المسيح اتصلب انشق اللي هو باب عدم الصلة بيننا وبين الله لأن الخطية صارت فاصل لما جه يسوع وخد الخطية في شبه جسدنا جسد الخطية وحمل خطيتنا ومد على الصليب انشق الحجاب انشق الجسد على الصليب واتصالحنا مع الله اتصالحنا مع الله الباب الثاني اللي هو باب الخيمة اللي اتكلمنا عنه في المرة الماضية مع المسكن اللي قبل الماضية اللي هو نفس الإصحاح من آية 31 فاضل باب أخير اللي هو باب هنشوفه بقى بره خالص اللي هو الباب بتاع الدار الخارجية الباب بتاع الدار الخارجية عشان كده يقول لك تسمح سجفا لمدخل الخيمة من باب الخيمة من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعت السراج ليه سماه سجف؟ كلمة سجف يعني ستارة كلمة سجف معناها ستارة يبقى الباب الجواني اسمه حجاب الباب اللي براه الباب اللي يدخل على قدس الأقداس اسمه حجاب والباب اللي يدخل على القدس اسمه ايه ستارة او سجف زي ما تحبوا تسموها تسموها والباب البراني اللي بتاع الدار الخارجية ده لسه ما وصلنالوش هنوصله لما نتكلم عن الدار الخارجية ده اسمه ايه اسمه المدخل الرئيسي او الباب الثلاث بيبان هم باب واحد ودول رمز لمين للرب يسوع اللي قال عن نفسه انا هو الباب الذي يدخل به يعمل ايه يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى في حنعشة يبقى هو الباب الوحيد أنا باب الخراف هو الباب الوحيد عشان كده لما بنتكلم عن الثلاث بيبان احنا بنتكلم عن ايه عن باب واحد بس كل باب له عمله لما نتكلم عنده عند الحجاب بنتكلم عنده على خشب الصليب لما نتكلم عنده عند القدس اللي هو دلوقتي بنشرحه السجف كلمة سجف يعني ايه يعني ستارة والستارة يعني ايه ليه سموها ستارة او سجف ستارة جت من انها ايه تستر ستارة من انها تستر لما بيبقى عندنا شبابيك بنعمل عليها ايه ستاير ستاير ليه علشان ما تخليش اللي بره يشوفنا ولا تخلينا احنا نشوف ايه اللي بره فالباب الستارة ده اللي هو يسوع في, في الستر بتاعه لينا في حياتنا في المسيرة بتاعتنا في البرية واحنا سايرين في البرية هو الباب الساتر هو الباب الساتر عشان كده تبص تلاقوا ان ربنا وهو قايد بني اسرائيل في البرية كان بيسترهم يسترهم بالسحابة بالنهار ويسترهم بعمود النور بالليل يعني كان بيتحول لسحابة بالنهار ليه يتحول لسحابة اصل شمس الصحراء صعبة جدا ومفيش شجر ولا اي حاجة عشان يستظله يبقى يستظله تحت ايه السحابة تحت ظله اشتهاي ان اجلس في صلاة عملوها في في الكنيسة اللي هم بيصلوها الاباء الرهبان اسمها صلاة ايه استتار صلاة ايه استتار والصلاة دي بيصلوها بين صلاة النوم وبين صلاة نص الليل يعني ليه لان الضلمة نزلت فمحتاجين للستر بتاع ربنا رمز لان لما بتيجي ضلمة الخطية لما بتيجي ضلمة التجارب لما بتيجي ضلمة الهموم, الهو- ال- ال- الهموم اللي هي بتتعبنا محتاجين لان يضلل علينا محتاجين ان يحسسنا بوجوده احنا محتاجين هو معانا بس احنا احيانا الضعف البشري بتاعنا بيخلينا نحس ان احنا واقفين ايه وحدينا ونقول له اين انت اين تربض عند ايه عند الظهيره اقول له في الليل على فراشي طلبت من ايه من تحبه نفسي يعني وقت الظهير عايزه ووقت الضلمه بالليل ايه عايزه وقت التجارب عايزه وقت الخطيه عايزه عايزه ي- ي- ي- يديني قوة ضد الخطية وعايزه يديني قوة لاحتمال التجربة بكل النوعيات فهو هو عشان كده يقول لك وتصنع سجفا لمدخل الخيمة السجف ده لما بينزل كده من بره تبقى الخيمة من جوه ايه ما يدخلهاش نور من بره طب هتبقى جوه ضلمة لا ما تبقاش جوه ضلمة ما احنا اتكلمنا قبل كده عن ايه المنارة تبقى طريق بنور داخلي احنا عايزين من الطريق مش بنور من بره عايزين من الطريق بنور من جوه عارفين الصلوة اللي بتقول له بنورك يا رب نعاين النور بنورك نشوفك انت نور ولا نستطيع ان نراك الا بيك بنور الروح القدس نستطيع ان نراك يا نور العالم يسوع قال انا هو نور العالم والروح القدس ينور لنا عشان نشوف نور العالم عشان نقدر نشبع بيه عشان نقدر نتمتع ايه نتمتع بيه عشان كده يقول له وتصنع للسجف السجف ده بقى الستارة ده تصنع لها كام عمود خمسة أعمدة خمسة أعمدة قدرنا نكتشف يسوع منين من الناموس اكتشفناهم عن طريق الناموس الستارة اللي قفلت علينا النور الخارجي وبينت لنا النور الداخلي اصل لو الستارة اتشالت النور اللي بره هيتغطى على ايه على النور اللي جوه احيانا نور العالم بيغطي على نور المسيح في نظرنا احنا وبيصور لنا ان افكار الناس احسن من افكار ربنا واحيانا بنجري ورا خبرات ونقول لك ده العالم الفلاني وده الفيلسوف الفلاني وما نعرفش ان كل حكمة البشر امام الله تعتبر ايه جهالة لكن النور الجواني حتى وان كان يبدو خافت لكن مريح ونور حقيقي النور بتاع العالم نور مزيف مش حقيقي النور اللي جوه نور مستمر لكن النور اللي بره نور مش مستمر تقول الشمس نورها قوية اقول لك اه بس هتغيب لكن المنارة ما تغيبش نورها ابدا نور مستمر نور الشمس بينقص كل ما يروح ينقص ينقص ينقص ولذلك حتى لما جه يتكلم في ايام المجد يقول لك نور القمر سيصير كنور الشمس ونور الشمس سبعه اضعاف فكانوا الناس زمان يضحكوا علينا ويقولوا الله هي الشمس بتزيد وبتنقص لغايه ما جه العلم وكشف ان الشمس بتعمل ايه؟ بتحترق والقوه الناريه بتاعتها بتعمل ايه؟ بتنقص فعلا وسفر الرؤيا لما بيقول ان الشمس صارت سوداء كايه؟ كمسحن كمسحن عشان كده احنا بنشوف الوقت على ايه وقت على خمسة اعمدة نقدر نشوف مش يسوع كده لما ما صدقوش لما قال انا نور العالم ما حدش قدر عنه ولا قبلوه وقالوا نور عالمين لان هم عايشين في النور الخارجي بصوا له من بره قالوا مش ده اللي امه اسمها مريم وابوه اسمه يوسف النجار مش ده اللي كان فاتح دكان في الناصره وقعد يسمع دبان والشبابيك وغيره ما احنا عارفين اهله واصله وفصله ايه ده نور العالم ده رفضوه رفضوه وقالوا عنه مختل العقل وقالوا عنه سامري وقالوا بيبع لزبول وقالوا عنه كتير فيصح حد يقول لهم يا سلام لو تبطل, تبطل النظرة الخارجية بس وتنزل الستارة كده اللي هي موجودة بتاعت القدس على الخمسة أعمدة هتشوفوني على حقيقتي يوم الخمسة أعمدة التكوين والخروج واللويين والعدد والتسنين التوراة أسفار موسى عشان كده يقول لهم ايه موسى بص خلوا بالكم موسى كتب عني بص موسى كتب عني وفي مرة يقول لهم ايه قالوا لما وقفوا قالوا ايه احنا تلاميذ موسى ما دايما احيانا الواحد يتعصب بدون فهم قال لهم يا ريت طب فتشوا الكتب اللي بين ايديكم مش معاكم الخمس كتب فتشوا الكتب التي تظنون ان لكم فيها حياة وهي كلها ايه تشهد ليا فتش الكتب الكتب بتشهد لي النور اللي في الناموس بيشهد لي موسى نفسه شهد له وقال لهم سيقيم لكم الرب الهكم نبيا مثل من وسط اخواتكم له اسمعوا ده كده موسى ونفس الصوت اللي اتقال وسمعوا يوحنا المعمدان وسمعوه في جبل تجال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له ايه له اسمعوا ومن له اذن للسمع فليسمع عشان كده السجف ده معمول على ايه على خمسة اعمدة لو يقول لك ايه خمسة اعمدة من صمت تغشيها بذهب يعني اتكتبت على على يد بشر على يد موسى على يد موسى اتكتبت ومغشاة بالسماء كلمات سماوية ناموس كلمات سماوية والعجيبة ان القواعد بتاعتها نحاس وتسبك لها خمسة قواعد من نحاس ليه؟ ليه الشجر ده اللي قايم على خمس ديدان قواعده من نحاس بينما كل الألواح قايمة على قواعد من ايه؟ من فضة لأن دول عهد النعمة لكن الناموس قايمة مش مش قايم على على الكفارة ده الناموس قايم على ايه؟ قايم على الغضب عشان كده الناموس بيطالبك بحقه بيطالبك بحقه الناموس مش غلط لكن انت اللي غلط الناموس له مطالب وانت مش قد المطالب واللي ما ينفذش المطالب يبقى تحت الغضب عشان كده اللي يضع نفسه تحت الناموس يضع نفسه تحت ايه تحت اللعنة اذا كان السجف ده الناموس موسى اعطيه اما جميع الحوائط القائمة فالنعمة والحق فبيسوع المسيح قد ايه قسطرة عشان كده يقول لك معمولة على قواعد من نحاس يعني ايه يعني الناموس لا يخلص لكن مدخل للخلاص الناموس لا يخلص لكن مدخل للخلاص احسن لما نيجي نقول الناموس تقول لا يبقى نركن الناموس لا انا قلت كده لم اقتل انقذ بل ايه بل اكمل انا بعتبر ان الناموس هو تشخيص الحاله والنعمة هي العلاج موسى لو حبينا نشوف موسى ده دكتور التحاليل والإشاعة مسك البشرية كلها وطلع الناموس الأشعة والتحاليل والأشعة والتحاليل بتقول كلنا إيه تحت الموت كلنا تحت عقاب الموت كلنا خطاه تحت عقاب الموت بس الدكتور بتاع الأشعة والتحاليل بعد ما يطلع التحاليل والأشعة مطلوب منه حاجة تانية؟ لا صح ولا لا؟ بيقول لك أنا عملت اللي عليا الصح عملت اللي عليك عرفتني إن أنا عندي أورام يقول لك لا بقى روح للي هيعالجك روح للي هيغيرك عشان كده يقول بولس الرسول ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح كلمة مؤدبنا يعني ايه واحد يقول لك بيربي اولاده او يؤدب اولاده يعني ايه يعني يمشيهم كويس فالناموس فضل يوصلنا لغايه ما وصلنا للمعالج الحقيقي الدواء والعلاج في الصليب في النعمه عشان كده مدخل تيجي تقول طب آه بلاش ارمي الناموس على جنب واروح للدكتور اقول له عالجنا على طول يقول لك لا ابدا الدكتور اللي هيعالجك يقول لك مش ممكن اعالجك الا اذا شفت ايه التحاليل التحاليل مهم الناموس مهم السجف مدخل عشان كده يقول له تعمل ايه تعمل وتصنع للسجف خمسة اعمدة من صن تزكيها بذهب يعني الناموس متغش الطبيعة السماوية لانه كلام الله السماء والارض تزولان لكن حرف واحد من الناموس لا ايه لا يزول واخدين بالكم ورزتها الرزز يعني الحلقات اللي بتتعلق بيها من ذهب لان مكتوب مكتوب مش مش مش موسى اللي كتبه مش موسى اللي اللي, اللي الفه من عنده ده الروح القدس اللي كتبه على لسان مين على لسان موسى موسى الا المكان الا انه مكان مسوق الا انه كان مسوق من ايه؟ من الروح القدس. وكل الانبياء اللي كتبوا كانوا مسوقين من ايه؟ من الروح القدس. عشان كده الرزق بتاعتها من فوق. الكتاب ده كلام كتاب الله عشان كده معصوم من ايه؟ معصوم من الخطا. لكن تثبت لها خمس قواعد من نحاس اي مع النحاس. وما دام اي مع النحاس يبقى اي مع العدل. وما دام اي مع العدل مين يقدر يقف؟ إذا كانت قايمة على العدل قالها داوود وريح نفسه وتغلب إذا حكمت. يعني إذا كنت عايز تحاكمني أديني بقول لك من قبل ما تنصب لي محاكمة أنت اللي هتغلب. يعني شوف بيقول إيه؟ بيريح ربنا. بيقول له أنت عايز إيه؟ تحاكمني؟ أنا مش عايز المحاكمة. طب ليه يا داوود؟ لأن عارف لو أنت حكمتني أنت اللي هتغلب. وتغلب إذا حكمت. الكنيسة علمتنا كده حتى ما نقدرش نقف على قاعدة في القداس الإلهي واخد بالكم ما تقدروش تقفوا على قاعدة نحاس أبدا على العدل ما تقدروش تقفوا على قاعدة نحاس يعني شوفوا القداس من الأول والآخر أبونا يصلي الشمامسة والشعب دايما يقولوا إيه؟ يا يقولوا آمين يا يقولوا كريا ليسوع يعني بيوافقوا أبونا بكل كلامه ما عدا حاجة واحدة بيقفوا ضد أبونا يقولوا له لا لما يجي يقول لهم ويجازي كل واحد وواحد كحسب اعماله يقولوا لا فرحمتك يا رب وليس وشوفوا كده ده اعتراض يعني شوف ابونا بيتكلم بالروح القدس ها عندك استعداد عندك استعداد تقف على القاعده النحاس عندك استعداد ان يجازيك بحسب اعمالك ناس كتير عبيطه انا اولهم زي ما كنا نقول لربنا يا ريت ربنا يدينا على حسب قلبنا وحسب عملنا قلبك وعملك من يعلم قلب الانسان وهو نجيس ده لو يعاملك بقلبك وعملك هيحرقك بالنار هيحرق البشريه كلها لان من قالها يا احمق ومن قال رفقا رفقا يستوجب نار جوانا ايه ده عشان كده ما نظرش على طول بعد ما يقول بعد ما الشعب يرفض ويقول له كرحمتك يا رب وليس خطانا يروح ابونا ده نقلنا من على القاعده النحاس للقاعده ايه؟ الفضه النعمه هي الفضه ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى اخذ خبزا خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور خذوا اشربوا هذا هو دمي دخلنا للجسد اللي اتسفك على الصليب والدم اللي اتسفك على الصليب دخلنا للسر الالهي اللي بيقول يعطى ايه لمغفرة الخطايا عشان كده الباب لازم تدخل من الباب الناموس ده تقف عليه ده المدخل ما تقولش ارمي الناموس على جنب لا ما برمهوش بس ما اقفش عنده لان لو وقفت عنده ما حطيتش نفسي تحت اللعنه لا ده انا ادخل جوه هو بيسقني لجوه بيؤدي بيا الى المسيح بيؤدبني الى المسيح بيوصلني الى ايه المسيح يسوع الجميل والعجيب ان بعد ما ختم الاصحاح ده وحط السجف اخر حاجه الستار قايم على قواعد من نحاس قايم على الناموس على العدل ان قطعتم الناموس بيقول كده تأكلون خير الأرض وإن عصيتم وأبيتم تؤكلون بالسيف دول تقول يا ناس أنا حبيت أطيع ما عرفتش مين فينا يقدر ده ده هو حتى نفس الرب قال من منكم بلا ايه بلا خطيه فليرميها كلمه من منكم يعني هو متاكد ان لا يوجد انسان بلا خطيه يبقى احنا ضايعين لا بقى اطلع لبره شويه يبدا اصحاح كام 27 اصحاح 27 مذبح النحاس او مذبح المحرقه المكان اللي بيتقابل فيه الله مع الخاطئ مذبح النحاس ده صليب جبل الجلدسة طبعا احنا نسينا حاجتين ما نسيناهمش الكتاب ما ذكرهمش اصحاح 25 و 26 مذبح البخور جابوا في اصحاح 30 والمرحضة جابها في اصحاح 30 طب ليه اكتسبهم؟ هو مشي 25 26 27 مشي بالترتيب وساب في وسط الترتيب نفتح البخور والمرحبة لأن دول الأشياء اللي عن طريقهم بنقترب إلى إيه؟ الله لكن باقي الأشياء دي اللي بتعالج الخطية اللي فينا لكن نذبح البخور اللي هو حياة التسبيح والمرحبة اللي هي المعمودية الاغتسال ودول مش ممكن يجوا التسبيح الحقيقي والاغتسال إلا بعد ما المسيح يتمجد عشان كده هتلاقوا اصحاح 28 و 29 بيتكلموا عن هارون واولاده عن الكهنوت عن المسيح الكاهن الاعظم لما يجي المسيح ويقدم نفسه ككاهن اعظم يجلس عن يمين العظمه يبدا عمل التسبيح وتبدا ايه المعموديه فده لكن دخل هنا بقى ايه بعد السجف على طول دخل للمذبح النحاسي مع العلم بين السجف وبين المذبح النحاسي المرحبه ده من بره ومن جوه بين الشجر وبين الحجاب نذبح البخور شاف ده هنرجع لهم في الاخر بعد ما هنشوف الكهنوت بتاع هارون لما نشوف المسيح رئيس الكهنه الاعظم ونشوف التقديس اللي قدمه لينا والخلاص اللي قدمه لنا لكن النهارده تعال نشوف لقاء المسيح لقاء الله مع الخاطئ في مذبح النحاس وتصنع المذبح من خشب الصمت نذبح النحاس ده تسعة منين؟ من خشب الصمت. احنا قلنا خشب الصمت ده رمز ليه؟ للناسوت. كان لابد أن يتجسد عشان يموت. احنا شفنا قبل كده خشب الصمت بس شفنا خشب الصمت كان متحد بإيه؟ بالذهب النفس في تابوت العهد الصمت هو مجسد ذهب نفس في مذبح البخور وفي المائدة صمت ومغشى بذهب نقي أما هنا ما شفناش الذهب النقي وكأن الذهب النقي عمل إيه؟ اختفى كأن الذهب النقي اختفى طب ليه؟ أصل عنده الصليب اللي هو هيموت اللي هيموت مين؟ الناسوت طب ايه اللي هيعمله اللاهوت؟ اللاهوت اللي قام بيه قام بالعمل النحاس حنى الناسوت من الحريق لان لو شلنا النحاس من خشب الصمت وولعنا عليه هيعمل ايه خشب الصمت هيولع لكن النحاس اللي مغطيه والحناه اتحاد اتحاد اللاهوت بالناسوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولم يفارقوا لحظه واحده ولا طرفه ايه عين فكان عمل نحاسي العدل تابوت من خشب الصمت وخلوا بالكم طوله خمس أذرع وعرضه خمس أذرع مربع الطول في العرض لأن على الصليب المسيح ما ما ما ما, ما قدمش حاجة أو ما صنعش حاجة على حساب حاجة